الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا استر عوراتنا وامن روعاتنا فرج كروبنا اغفر ذنوبنا تول امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا ارحم ضعفنا عجز الطبيب فداونا ظهر الفساد فنجنا قلت حيلتي فتولنا اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما اوردنا حوض نبينا اشملنا بشفاعة حبيبنا اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين
عجبت لكم يا أهل البلاء عجبت لكم يا أهل البلاء تذكرون الله بلسان لا نعلمه نحن يذكر الله بذكر تقشعر منه الأبدان وتشيب من هوله نواصي الولدان يذكر الله بلسان اليقين ومنطق الحق المبين العينان ذهبتا والله يقول في الحديث القدسي الجليل إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه يعني عينيه فصبرا لم أجد له جزاء دون الجنة العينان ذهبتا واليدان شلتا والرجلان شلتا ومع ذلك اذكر الله قائلا الحمد لله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على سيدنا محمد مما عافاك الله يا بطل البلاء مما عافاك الله يا حبيب صاحب العظمة والكبرياء مما عافاك وقد عميت عيناك وشلت أطرافك فقال جبل الصبر وهب لي لسانا ذاكرا عجبت لكم يا أهل البلاء عجبت لكم يا أهل البلاء تذكرون الله بلسان لا نعلمه نحن وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا إلهي إلهي إلهي يا صاحب الكبرياء إلهي ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران لم تنتقصني إن أسأت وزدتني حتى كأن إساءتي إحسان إلهي إلهي يا رب ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران لم تنتقصني ان اسات وزدتني حتى كان اساءتي احسان منك التفضل والتكرم والرضا انت الاله المنعم المنان واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وهو نائم على فراش الموت قال ثلاث كلمات ماذا قال الحبيب كان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويقول لا اله الا الله سبحان الله ان للموت لسكرات اللهم هون علي سكرات الموت الحبيب خير خلق الله ينام على فراش سننام عليه جميعا لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسانه هي الحياه كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته ازمانه الحبيب على فراش الموت يقول لا اله الا الله ثم يقول سبحان الله ان للموت لسكرات ثم يدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت اذا كان الحبيب يعاني من سكرات الموت فماذا نفعل وقد سودنا الصفحات سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا ابا الزهراء اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة قد يسأل سائل فيقول بأيهما أبدأ بالزواج أم بأداء فريضة الحج أيبدأ أحدنا بالزواج أولا إذا لم يكن متزوجا أم يؤدي فريضة الحج قبل أن يتزوج والجواب عن هذا السؤال مع الدرس الخامس والثمانين والمئتين يجيب عنه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع المانع الشافي الكافي الوافي حيث يقول الحبيب المصطفى يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وعلى هذا فإن الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا إذا كنت شابا ومعك القدرة على الزواج القدرة المالية وقدرة أداء الحقوق الجنسية وتخشى على نفسك الوقوع في الزنا تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فقد أصبح الزواج واجبا وبناء عليه فقدم الزواج على الحج لماذا لان الزواج هنا يعتبر علاجا علاجا حتى لا تقع فيما حرم الله اما اذا كان عندك المقدره الماليه ولكنك تستطيع ان تكبح جماح شهوتك وتقدر على ان تضبط نفسك فقدم الحج على الزواج لأن الحج واجب والزواج عندئذ مستحب فيقدم الواجب على المستحب اما اذا خشيت الوقوع في الزنا فقد اصبح الزواج واجبا وعليك ان تقدمه على الحج لان الزواج علاج ناجع ونافع من صيدلية سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام فهو الذي قال لو خشيت أن ألقى الله بشيء لخشيت أن ألقى الله حسبا أما إذا كنت تقوى على ضبط النفس بحيث لا توقعك النفس في المعاصي وبحيث لا تورطك النفس في الزنا فإن الحج عندئذ يكون واجبا والزواج يكون مستحبا فقدم الواجب على المستحب وهذا دليل على عظمة الإسلام ونقائه ودليل على صفاء الاسلام ووفائه فالاسلام والحمد لله كالنار الهادئه التي تقتل الجراثيم ولكنها لا تحرق المريض وكالهواء الهادي الذي يدفع الشراء ولكنه لا يغلق المركب لان الاسلام ليس شريعه مركز وليس شريعه لينون انما هو شريعه من خلق الارض والسماوات العلى يقول لك قدم الزواج على الحج ان خشيت الوقوع في الحرام لماذا لان الاسلام لم يسمح بالشهوه الجنسيه أن تتسرب من العبد إلا في حالة الزواج والزواج لا غير الزواج بالذات هو المنفذ الوحيد المنفذ الوحيد لقضاء الشهوة هو الزواج ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذاع هذا البيان الحاسم الجازم القاطع البطار عندما نادى وقال الزنا يورث الفقر وعندما قال بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين وإذا كان الإسلام حرم الزنا فإنه حرم ما يدعو إلى الزنا وحرم ما يقرب إلى الزنا فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام إذا أغلقت الباب عليها وهي لا تحل لك فاعلم بأن الشيطان ثالثكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قال أحد الصحابة ولو كانت المرأة صالحة يا رسول الله قال الحبيب محمد ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران اسمعوا يا ساده لو خلا بالمرأة ولو لم يقع بينهما حرام لو تمت الخلوة بين رجل وامرأة ولو لم يضع يده عليها ولو لم ينظر إلى وجهها أو إلى شيء منها وتمت الخلوة بينهما فهناك عداد يعد له السيئات بمجرد الخلوة لا غير ولو كان رجلا صالحا او كانت المرأة صالحة نعم لو كانت المرأة مريم البتولة فإن الخلوة بها حرام ولو دار بينهما حديث ديني في البخاري او مسلم بل ان هناك ما هو اشد من ذلك اسمح الى قول امير المؤمنين عمر بن بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة وعليه شابيب المغفرة وعليه الرضوان كله وهو يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم أبعد القرآن حديث يقال أبعد كتاب الله كتاب يتلى لا تخلون بها ولو كنت تحفظها القرآن الكريم مجرد الخلوة بها حرام ولو لم تمد يدك إليها ولو لم تمد عينيك إليها ولو لم تحدثها حديثا خارجا لو كنت تحفظها القرآن الكريم في خلوة فقد ارتكبت بهتانا وإثما مبينا لو كنت حتى تحفظها القرآن الكريم ذاته القرآن الكريم الذي كل حرف منه بعشر حسنات حتى أنك لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم كان لك بها مئة وتسعون حسنة أتدري لماذا مئة وتسعون لأن البسملة تسعة عشر حرفا فلك بكل حرف عشر حسنات هذا الكتاب مع جلاله ومع بهائه ومع كبريائه وفي عليائه ومع جماله ومع كماله لو خلوت بامرأة تحفظها هذا الكتاب في خلوة فإن الله غاضب عليه يا لله يا لله لمجتمع يا لله لمجتمع يخلو فيه المدير بالسكرتيرة يا لله لمجتمع يجلس فيه صاحب المنصب الكبير وقد اغلق الباب على ما يسمى بالسكرتيرة واضاء نورا احمر خاليا حتى يمنع الدخول او القرب من الاسلاك الكهربائية احاط الحدود بالنور الاحمر والخلوة بينهما ولو لم يمد يده اليها ولو لم يمد عينيه اليها ولو لم يدر بينهما حديث الفراش فإن مجرد الخلوة حرام حرام حرام ولو كان الحديث بينهما كتاب الله فالخلوة حرام والقبلة حرام ولمس المرأة الأجنبية حرام حتى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ما وضع يده في يد امرأة إلا أن تكون ذات محرم لا يصح للرجل أن يضع يده في يد المرأة الأجنبية بحجة أنه يصافحها أو يسلم عليها وهذا بلاء بل وباء بل خروج على طاعة الله قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له وضع الرجل يده في يد المرأة بحجة السلام عليها أو بحجة مصافحتها لمس يدك بيدها حرام وأنا أقول هذا الكلام وأعلم أنه غريب غربة اليتامى على مواعيد اللئام لأن المجتمع لم يبنى على تعاليم الله وتعاليم حبيبه ومصطفاه اسمعوا هذه الأحكام الخلوة بالأجنبية حرام لمس الأجنبية حرام تقبيل الأجنبية حرام وضعك يدك في يد امرأة لا تحل لك أي لم تكن زوجتك ولا أمك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا ابنة أخيك ولا ابنة أختك أي لم تكن ذات محرم إذا وضعت يدك في يد امرأة ليست ذات محرم حرام لماذا؟ لأن يد المرأة جزء من جسمها فإذا ما وضعت يدك في يدها فكأنك لمست جسمها واللمس حرام اسمع معي إلى ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين لأن يضرب أحدكم بمخيط آلة الخياطة وهي من حديد لأن يضرب الإنسان بها في رأسه فيسيل دمه فيسيل دمه بسبب هذا فإن ذلك خير له وأهون أن تمس يده يد امرأة لا تحل له هذا حديث رسول الله ولذلك لما دخل النبي مكة فاتحة وجاءت النساء يبايعن الحبيب المصطفى امر رسول الله هندا زوجة ابي سفيان ان تضع يدها في يد كل امرأة تبايع بالنيابة عن رسول الله ولم يضع رسول الله يده في ايديهن جعل هناك مندوبة في البيعة تضع يدها في يد المبايعة بالنيابة عن أشهر مخلوق وأعظم مخلوق سيدنا محمد وإنما حرم الله القبلة والنظرة والخلوة واللمس لماذا؟ لأنها جميعا مقدمات الزنا قال الله تعالى في كتابه العزيز ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا لو قال ولا تزنوا لكان المنهي عنه هو الزنا وحده لا غير اما قوله تعالى ولا تقربوا فان النهي هنا منصب على قرب الزنا لا على الزنا نفسه النهي هنا منصب على قرب الزنا على الاقتراب من الزنا على مقدمات الزنا ومقدمات الزنا هي الخلوة والقبلة والنظرة واللمسة فإذا كان الله نهى عن القرب فمن باب أولى يكون قد نهى عن الزنا ذاته ومن هنا فإن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إني أخاف الله إني أخاف الله إن رجلا آواه المبيت إلى جبل فسقطت صخرة فسدت عليه باب الجبل فقال لأذكرن الله بشيء يفرج الله به كربي وكان معه اسمان غيره قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عمي وكنت أريد الزواج منها ولكنها أبت علي جاءتني ذات يوم تطلب مني دنانير ودراهم فقلت لها لا أعطيك إلا إذا مكنتني من نفسك الوباء الوباء الذي تاحت رائحته وباء الزنا ابن آدم ابن آدم احفظ منيك احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام قال لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسي فذهبت إلى غيري وطلبت منه أن يمدها بالمال فأبى عليها فعادت إلي كاسفة البال قليلة الرجاء وقالت يا ابن عمي أعطني من مال الله قال لها حتى أتمكن منك فقالت لي يا ابن عمي تعال وافعل ما تشاء إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم أنها تتقلب إذا جادت الدنيا عليك فرد بها على الناس واعلم أنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يفنيها إذا هي تذهب إذا جادت الدنيا عليك فرد بها على الناس الدهر يومان يوم لك ويوم عليك إن كان لك فلا تفطر وإن كان عليك فلا تضجر وقبل أن أتمكن منها قالت لي يا ابن عمي أغلق الأبواب قلت لها لقد أغلقتها قالت لي يا ابن عمي أغلق الأبواب قلت لقد أغلقتها قالت لي لقد بقي باب لم تغلقه الله الله الله يا ابن عمي لقد بقي باب لم تغلق قلت لها واين هو قالت لي باب من لا يحصل ولا ولام يا ابن عمي يا ابن عمي اغلق هذا الباب اغلق هذا الباب قبل ان تقدم على جريمة يهتز لها عرش الرحمن يا ابن عمي يا ابن عمي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم معهم وهو معهم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا
طب انا هقول لك حديث رواه البخاري عن سيدنا محمد الحديث ده هو بيشتمل على خمس نقاط النبي بيقول فيه ايه بيقول من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال يا مسلم يا رب نشوفوا الكلام ده نشوف احنا احنا بنعمل الكلام ده ولا لا والله اذا كنا واقعين فيه نتوب الى الله اذا ما كناش واقعين فيه نحمد الله على سلامه خد بالك من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال اللي يقول اكون نصراني لو عملت كذا يبقى بقى نصراني بمجرد ما قال الكلمه دي اكون يهودي يبقى يهودي اكون مجوسي يبقى مجوسي اخضر طلع على بنت يبقى هو كما قال وايه رايكم يا رجاله ان كثير من الناس وقعوا في مثل هذه السبائل يعني تبص تلاقي الواحده الست عشان تنادي لابنها تقول له والله لو ما جيت اخرتيني ان ماليش يبقى كذا اكون نصرانيه اكون يهوديه النبي حكم في القضيه حكما فاصلا حاسما جازما وقال فهو كما قال يبقى هو زي ما قال اذا قال اكون نصراني يبقى روح يهودي روح مجوسي امال يعمل ايه يا رسول الله هو سمع الكلام وعايز بقى يصلح الخطأ اليمين ده كفرته ايه بتاع انه يقول اكون نصراني اكون يهودي اكون مجوسي كفرته ان يتوب الى الله وينطق بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شوفوا المسلمين هنجدوا الواحد منهم حتى في يمينه لا يراعي طاعة الله حتى بالقسم بالقسم ده مالك بن دينار مرة ماشي في شارع من شوارع البصرة لقى واحد نايم على الأرض وعمال يقول الله الله بس بص على شفتيه وجد فوق شفتيه قطرات الخمر فكران وبيقول الله فكران ومدروش سبحان الله حتى الخمرجي كان زمان بيقول الله فالامام مالك راح جاب شويه ميه وغسل الفم وقال اغسل هذا الفم اكراما للفظ الجلاله اكراما لكلمه الله ما يصحش تطلع من بين شفتيه ملوثتين بالخمره واحد يا مسلم لا اله الا الله وصلي على الحبيب قلبك يطيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على
شوف شوف اكرام لفظ الله اللسان بيقولها بس الشفتين عليهم خم راح غسل الفم وقال خلاص بقى راح نام الليله ديت فسمع الهاتف بيقول له يا ابن دينار طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك سبحان الله انت عشان خاطره عشان خاطرنا احنا غسلتله شفتيه احنا عشان خاطرك طهرنا قلبه وهديناه اتاب الراجل بعد ما فاق من الكاس اتحول قلبه من الشمال الى اليمين فتاب الى الله توبة نصوحة أم مالك ابن دينار عشان يصلي الفجر والناس دول ما كانت شفتهم صلاة الفجر أبدا والله أبدا ده بيسألوا الإمام الكتاني وهو على فراش الموت كان بيقول الحمد لله وهو بيموت بيقول له على ما تكثر الحمد بتحمد كتير ليه قال لهم وقفت على باب قلبي أربعين عاما كلما حاول شيء غير الله أن يدخل قلبي منعته من الدخول فوج غير ربنا ما فيهوش غير ربنا بس مالك راح يصلي الفجر بقى الراجل واحد من ضمن اللي قاعدين في المسجد وكان المسجد زمان صلاة الفجر زي صلاة الجمعة ما تلاقيش مكان لقدام كانت المساجد عامرة بالعلم والذكر والتوحيد والقرآن لدرجة ان علماء المسلمين الاوائل لا راحوا جامعة فاروق ولا جامعة فؤاد ولا جامعة القاهرة ولا اسكندرية ولا الازهر ما كانش فيه لسه يعني جامعات انما كان الواحد يتخرج منين من المسجد احنا النهارده بتقول ان في واحد جامعي جاي يخطب بنته وتقول كلمه جامعي دي وانت يعني سيادك ان انت يعني سلمت على امين جبريل ايه جامعي البنت كان جاي لها واحد جامعي انت بتقول كلمه جامعي وانت ايه وانت بتقول يا عبد الهزم عليك يا أختي. كان زمان بقى ده كلمه جامعي دي يقول لك فلان مسجدي تخرج في المسجد كانت اعلى شهادات ان يقول لك فلان مسجدي ابو حنيفه مسجدي مالك مسجدي الشافعي مسجدي ابن حنبل مسجدي ابن تيميه ابن حزم ابن القيم اللي احنا مهما عشنا ومهما درسنا فلن نصل الى شاطئ البحر الذي عبروه آه، مهما عملنا راح مالك يصلي على واحد في ركن المسجد عمال يبكي وبيقول لربنا ها انا ذا واقف ببابك الوذ برحابك فهل قبلتني ام طردتني من جنابك وعمال يبكي بكاء اليتيم او بكاء من ذبح ولدها الوحيد في حجرها اما مالك جاي جنبه كده وقال له من انت يرحمك الله كيف حالك بتبكي كتير ليه فبص له كده وقال له انت الذي طهرت شفتي بالامس ان الذي هداني قد اخبرك بحالي ما انت كنت ع... ما انت كنت في مكالمه بينك وبينه امبارح انت بتسالني انا اسال روحك ايوه ده صدقني، ده انت كنت مطلوب على التليفون امبارح ده كان في مكالمه معاك امبارح فشوف الناس محطتهم على لفظ الله مش حلفان كمان الراجل خديت غيره ازاي لفظ الجلالة يخرج من بين شفتين عليهما قطرات الخمر واحد لا اله الا الله كان المساجد بتحل مشاكل العباد كلها اللي كان معذور يروح الجامعة اللي مضايق يروح الجامعة اللي مهموم يروح الجامعة اللي بنته حالها واقف ما بيديلهاش خطاب يروح الجامع اللي عايز يقضي مصلحه يروح كانت المساجد عباره عن خلايا نحل يعني تتصور بقى لما كان السيد عبد القادر الجيلاني يحضر مجلسه عشر تلاف واحد في مجلس الامام الغزالي حضر في مجلسه الف عمة من كبار العمم لدرجة انه خاف على نفسه ان يفتتن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين كان درسه دايما في مسجد الحبيب النبي وبعدين دخل في يوم بيبص في صفوف المصلين ما لقاش ولا صحابي لا صحابه ماتوا كلهم اصحاب النبي ماتوا كلهم فقعد يبكي وبيقول ايه لقد ذهب الثقات فاسلموني فوا اسفا على فقد الثقات تولوا للقبور فاسقموني فيا حزني على موت الحماة خد بالك يا قول سمعني الصلاة على الحبيب سمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب لا اله الا الله ما هو في فرق بين الصحابي وبين التابعي الصحابي هو كل من راى رسول الله وامن به اسمه صحابي التابعي بقى ما شافش النبي بس شاف اصحاب النبي اسمه تابعي فالت- سعيد بن المسيب من كبار التابعين حضر بعض اصحاب النبي ولما مات الصحابه دخل المسجد يبص في الصفوف ما لقاش حد من اصحاب النبي فبيقول لقد ذهب السقاة فأسلموني فوا أسفا على فقد السقاة تولوا للقبور فأسقموني فيا حزني على فقد الحماة هو قال الكلمتين دول بس لقى واحد بيرد عليه بيقول له فدعيت الحماة فقد تولوا ونفسك فاتها عند الممات وكل جماعة لابد يوما فينزل بينهم وقع الشتات سعيد يبص في المسجد يمين شمال جنوب شرق غرب مش لاقي مين اللي بيرد عليه ما هو المسجد هو قاعد في المسجد لوحده بعد المسجد ما انفض ما فيش حد غيره هو انما سمع الصوت كانه قاعد جنبه فقال له من انت يرحمك الله مين اللي يتكلم قال له يا سعيد انا مؤمن من مؤمن الجن انا جن مسلم لقد كنت أصلي في هذا المسجد مع سبعين من إخواني كلهم ماتوا ولم يبق إلا أنا انت بتقول ان اصحاب النبي ماتوا وكنت بتقعد معهم انا برضو كان معايا سبعين بيصلوا هنا ماتوا ما فاضلش الا انا البقاء لمين؟ لله لا انس ولا جن ولا ملك ده حتى ملك الموت ربنا هيقول له موت يا ملك الموت هيقول اللهم هون على سكرات الموت اي أيوة والله مش كل نفس ذائقة الموت كل شيء هلك إلى وجهه كل من عليها فان هيقول له موت يا ملك الموت فهيموت اظن هيقول له اموت ده أنا اللي بموت مش هموت ده انت هتموت ونص وثلاث ارباع هتموت لان اللي ما يموتش واحد موت واحد يا حبيبي يقول لا اله الا الله وسمعني الصلاه على الحبيب فاخوانا ناخد بالنا شوية من ايمان اللي بيحلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال يعني يبقى خرج عن الاسلام دي نمرة واحد نمرة اتنين النبي قال وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك واحد ندر ندر بس ندر من مال غيره يعني يا رب لو ابني نجح انا هنزل الغيط بتاع الحاج الزحمد ابو الزان هقطع منه شجرتين برتقال واتصدق بيهم ربنا يقول له قف عندك لن اقبل منك هذا النذر بس انا نفوت لا ما انت ما تملكش يبقى لا شيء عليك ولذلك ابو حنيفة رضي الله عنه رأى رجلا يسرق تفاحة من واحد شيال الشيال اسمه عمال واحد شال صندوق تفاحة واحد حرامي مد ايده من وراه خد تفاحة وبعد ما خد التفاحة تصدق بها على مسكين اما ابو حنيفة قال له ماذا فعلت قال له ابدا سرقت فكتبت علي سيئة وتصدقت بها فكتبت لي عشر حسنات يبقى انا طلعت بتسعة ها شوف الحرامية اللي ما بتفهمش ابو حنيفة ده بيتكلم ابو حنيفة ابو حنيفة ده عبقرية الائمة يعني دايما يقولوا انفرد ابو حنيفة بثلاثة ارباع العلم وشارك الباقين في الربع الباقي ودايما كان يقولوا الفقهاء عيال على ابي حنيفة وبلغ من ذكاء وانه بيقول لك كان يستطيع ان يقيم الدليل على ان الحجر ذهب فقال له انت بتقول ايه قال له بقول لك انا قراتها كتبت علي سيئه اتصدقت بها كتبت لي عشر حسنات قال له لا ابدا قراتها فكتبت عليك سيئه وتصدقت بها فلم يقبلها الله يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم وايه كمان يا رسول الله يبقى من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نظر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة برضه كلام رسول الله اللي يقتل نفسه بشيء في الدنيا نفس الشيء يعذب به في نار جهنم ضرب نفسه بحديدة برضه يجي يوم القيامة يضرب نفسه بجهنم بنفس الحديد فعطى سما يوم القيامة يبقى عذابه سم في جهنم رمى نفسه من فوق جبل من فوق عمارة من فوق برج الزمالك من فوق المجمع بتاع التحرير برضه يوم القيامة جبل ويتردى من فوق ليه؟ لأنه تعدى على أمانة من أغلى الأمانات وهي النفس أمانة الله عند ابن آدم ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا الأمل الكبير في رحمته والله الإنسان لما تضيق به الحياة يا أخوانا ياخد بعضه مش يروح سيما لا أو يروح مسرح لا ياخد بعضه ويروح المقابر يقعد بين الأموات شوية وينادي عليهم ويقول لهم إزاي الحال أنتوا بتعملوا إيه دلوقتي كنتوا فين وبقيتوا فين علاج الزهقان في المقابر يروح يقعد مع المقابر مع الاموات ولذلك سفيان الثوري واحد دخل عليه لقاه قاعد في المقابر لوحده قال له يا سفيان مع من تجلس انت هنا مع مين قال له اجلس مع قوم اذا كنت بينهم لا يؤذونني فاذا فارقتهم لا يغتابونني يا سلام قاعد مع ناس طول ما انا قاعد معاهم ما بسمعش كلمه وحشه ابدا ولما بقول لهم السلام عليكم يا جماعه انا ماشي ما فيش واحد بيجيب سيرتي بعد ما اسيبهم النهارده لو ثلاثه قاعدين مع بعض ثلاثه قاعدين مع بعض وشربوا الشاي وقعدوا يتكلموا مره في السياسه ومره في الباميه ومره في الملوخيه لو واحد منهم قام الاثنين التانيين يقولوا يعني فلان ده كان عامل ايه يعني؟ يا تونيله ده كان جعان طول عمره ده كان لسه قاعد معاه بالوقت لو واحد من الاثنين قام التاني برضه يحبه في نفسه اتاك داهية وانت قعدتك وحشة وهكذا حد بيسيب حد على حاله حد بيسيب حد على حاله هو هيودينا في داهية غير حتة اللسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه القناعة بقى بالكلام اللسان فالإنسان ما يأس من رحمة ربنا أبدا يخليه مع الله مهما ضاقت به الأحوال أبدا ده واحد من الصالحين فات على واحد مشلول اليدين والرجلين وفقر البصر ومع ذلك قاعد يقول ايه انت عارف بيذكر ربنا بيقول ايه يعني عينيه رايحه وايديه مشلوله ورجليه وقاعد يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على سيدنا محمد شفت شفت تسبيحه يعني فقد كثيرا من النعم ومع ذلك قاعد يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على سيدنا محمد اما الرجل الصالح ما طقش قال له مما عافاك انت تعبان قال له يا هذا وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا يا سلام يا سلام شوف شوف العظمه شوف العظمه بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام لا بصر ولا جوارح وقعد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه والله العظيم ده احنا ده احنا بنتدلع ده اللي بيجيله شويه انفلونزا بتروح تزوره زي الحاله يا معلم درويش يقول لك حزبت ما انت زي ما انت شايف ما انا حالي واقف اهو انا من مرمي بقالي اسبوع اهوت ما مش عارف اروح ولا اجي يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر ما بعد الصبر الا الامر يا حبيبي طول بالك يقول لك الصبر حرق الدكان المؤمن مصاب سعادة البيت يقول لك يعني ما فيش في البلد مؤمن الا انا طب بلاش ما تصبرش يا سيدي احنا غلطانين يا سيدي ايام فين سوريا يا حبيبي يا منشئ حوسه سوداء وده الراجل فقد العينين والايدين والرجلين وقعد يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه عافاك من ايه قال له حمدت الله ربي اذ هداني الى الاسلام والدين الحنيف فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف شوف يعرفه فؤادي بايه باللطيف باللطيف ايوه واحد من لا يغفل ولا ينام وشوف يا اخوانا دايما الانسان اللي في ضيق ينظر الى من هو اقل منه هتستريح نفسك انا اعرف واحد بيحكي لي حكايه هو بيقول قبل العيد الكبير قام المدير بتاعه خصم مني يومين بيقول انا اتضايقت ده انا في عرض جنيه او اتنين جنيه عشان انزل اجيب للعيال حته لحمه يشموها مش ياكلوها ما هو ما فيش حد يعني يشموها يشموا الشوربه بتاعي فدي انت تخصم مني 2 جنيه بيقول رحت البيت متضايق العيال بيقولوا يا بابا بكره العيد قال لهم والله ما انا جايب لكم لحمه في العيد وبالي بقى ان ايه باله ان ما فيش حد بقى اقل منه ولا اتعس منه بيقول انا متنكد فرحت جبت شويه فول نابت وقلت بقى ايه نوكلهم فول نابت في العيد الكبير وباله بقى ان ايه ان ده بياكل فول نابت خلاص ما فيش حد اقل منه ابدا في العيد الكبير بياكل فول نابت فبيقول بعد ما اكلنا الفول ده يرمي القشر في الشباك رميت القشر من الشباك بيقول بعد نص ساعه لقيت واحد تحت الشباك بيمسح القشر وبياكله سبحان الله سبحان الله سبحان الله فشوفوا يا اخوانا الواحد ما يعاملش ربنا معاملة التجار يعني إذا كسب يقول السوق النهاردة كويس إذا خسر يقول السوق كان مهدد لا عامل ربنا معاملة المنعم دائما منعم لأنك أنت لا تدري نعمه يعني مش عشان انت اتعشيت عيش وطعميه او عيش وملح حتى تقول ان انا اقل الناس وفين امال وفين وفين لا دول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد ينام على الجوع ويسال كيف حاله فيقول انا في سعاده لو علمت بها الملوك لجلدتها عليها بالسيوف سعاده هو نيم جعان ليه لأنه يملك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا آه. أنا هقول لك حاجة بس سمعني صلاة على النبي كده واحد من إخواننا العلماء الصالحين العارفين بالله بلغه أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أخر العصر عن وقته العصر ادى وهو قاعد وياما ناس علماء اليومين دول بيبقوا قاعدين على المنصه والحاكم يخطب ويفوتهم صلاه المغرب ما فيش واحد يقول له المغرب وجه والعشاء تبدا يعني مره سال واحد زمان كانت ولا وزاره الاوقاف سنه 52 بعد الثوره المباركه ما قامت بيقولوا انت بتقعد مع عبد الناصر المغرب بيدن عليك والعشاء ما رفرش المغرب ليه الشيخ ابو امامه قال لهم لا ما هي دي حاله من الحالات التي يجوز فيها جمع المغرب مع العشاء يا لطيف يا رب طب قول ان انا مخطئ انما ما اتضررش خطأ قول ان انا مخطئ قول ان انا ما اقدرش قول ان انا اصبحت عبد الحاكم مش عبد الله انما تبكي بغير علم لا اله الا الله يا رب اللهم عدها على خير يا رب انا عايز اسمع منك لا اله الا الله العالم بلغ ان هارون الرشيد ما نزلش صلى العصر في الجامع ما شافها له استنوا ده بس شوف بقى اداله درس عباره عن شربه شربه كربون بس عطاله الشوكولاتايه ايه اللي بتبطل مش دخل قال له انت يا اخي عامل لي فيها حاجه ما تنسى العبد لا لا ما هو برضه النبي كان ذوق النبي كان ذوق النبي كان بيستعمل المرهم ما بيستعملش المشرط يا اخي اه كان يبقى له انت يا ما نزلت صلاه العصر ليه؟ انت قاعد بس كده عامل لي بقى مش عارف ايه انزل صلي هارون هيقول على طول اعتقلوه لا الراجل العالم لما دخل على هارون دخله بكوبايه ميه حلوه كده رايقه صافيه قال له امير المؤمنين قال له نعم يا ابو يوسف كان اسمه ابو يوسف من اصحاب الامام ابو حنيفه قال له اخبرني لو ان الارض جفت بمائها واشتد بك الظما ولم تجد الا هذا الكوب فبكم تشتريه قال له اشتريه بنصف ملكي ما دام مفيش ميه وانا عشان اموت ابيع نص المملكه واشرب شويه ميه مع ان مملكة هارون دي كانت بتمتد منين؟ كانت بتمتد من حدود الصين شرقا الى باريس غربا ومن سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا يعني هارون لما كان يخطب الجمعة ويقف على المنبر يشوف سحابة ماشية في السماء كان يقول لها ايتها السحابة ان شئت فامطري هنا او امطري حيث شئت فسوف يصلني خراجك اي مكان هتمطري برضه في ملكي اللي انا بحكمه اه وبعدين الناس فاهمة غلط عن هارون الرشيد هارون الرشيد كان رجلا قانتا عابدا لله زاهدا انما النصارى بتوع الرومان شوهوا تاريخه وقالوا ان هو كان بتاع مجالس وكان بتاع جواري وكان قاعد طول الليل ماليش شغل غير الخمره والحريم ولا ابدا والله هارون كان بيصلي كل يوم 200 ركعه بالليل هارون كان بيحج سنه ويطلع يجاهد في سبيل الله سنه يعني قاعد حاكم 25 سنه سنه يروح الحجاز وسنه يحمل السلاح في سبيل الله فالناس دول مش ابرار واطهار انما النصارى شوهوا سمعتهم لان هم غير النصارى قتلوهم جاهدوا في سبيل الله فغلبوا نصارى الروم فيعملوا ايه يشوهوا سمعه ال- العظماء فاحنا نيجي ناخد الكلام ونقول شوف بقى اما يشوف بقى واحد قاعد كده ومتمتع والقصر يقول له ده عامل لي فيها ولا هارون الرشيد لو لقيت تقول له رشيد يقول لك هارون الرشيدي رشيد ايه؟ رشيد بتاع الحلويات ولا ايه؟ هارون الرشيدي طب انت انت اسمه صح الاول والله انت ما تعرف عن هارون حاجه ده هارون كان راجل فاضل وكان راجل عابد وكان قائد وكان قوام الليل ومجاهد من اللي بيحمل السلاح النهارده في سبيل الله فلما دخل عليها ابو يوسف العالم العظيم قال له يا امير المؤمنين ارايت لو جفت الارض بمائها واشتد بك العطش فبكم تشتري هذا الكوب من الماء قال له اشتريه بنصف ملكي قال له فإذا شربته وحبس البول فيك وجاءك طبيب ليجري لك عملية فيصرف البول منك فكم تعطيه؟ قال له أعطيه النصف الآخر أبو يوسف قال له سبحان الله مملكة لا تساوي شربة ماء الله سقاكها مجانا وصرفها لك مجانا ومع ذلك أخرت له صلاة العصر شوف شوف شوف الراجل عمال يلف من بعيد عشان يوصل لايه؟ دي دي دي الذكاء ده هو الذكاء مش الواحد ينزل كده في النصيحة دب زي الراس الحلاق زي واحد لك النهار معلم ب- بيقول لي انا كنت عايزك في كلمة بقول له خير قال لي يا اخي انا كنت عايزك آه، ضروري قلت له خير يا معلم قال لي انا شفت لك رؤيا بس قمت منها زعلان قلت له خير قال لي شفت انك انت موت قلت له صح من وشك يا حبيبي شوف شوف شوف شوف, شوف المجد ها طب يا اخي يعني بلاش تجيبها عليا انا قول ان انا شفت ان مثلا واحد آه، بعد يبقى حكم الرؤيا شفت نفسي مثل مثلا ايه الرؤيا دي انما تديها لي على طول كده اهوت والعياذ بالله زي المتريات هو الم- الموت ما حتى ما فيش حاجه بس المناطق سعادات ابدا ده اللي يشوف واحد مات يبقى عمره طويل فإذا رأيته محمولا في النعش على أعناق الرجال فسوف يرفع الله ذكره ويعلي شأنه مش عجبك خلاص يا معلم ربنا يرح بالك يا سيدي عظم الله وجهك ها وحد الله لا اله الا الله ولذلك شوف الراجل اللي شاف في المنام ان اسنانه وقعت فراح قال لواحد شفت في المنام ان اسناني وقعت فالراجل اللي سمع الرؤيا ما كانش حكيم كان راجل برضه زي ما بيسموه مدب برضه فقال له ستموت اولادك ايه طب وليه بس كده الراجل راح زعلان راح لابن سيرين وابن سيرين عالم مسير قال له يا ابن سيرين لقد سألني فلان فلان زعلني بحكي له الرؤيا قال لي ان اهلك هيموتوا قال له انت شفت ايه؟ قال له شفت كان اسناني قد سقطت من فمي شباب ابن سيرين هيديله تفسير بس هو نفس التفسير بس ايه هيحطه له في شوكولاته رويال يعني هي- هيغلفه كده في شويه شوكولاته كويسه كده تستاهل بفنجان قهوه تعرف قال له ايه؟ قال له سيبارك الله في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا طب ايه رايك بقى؟ اهي دي قد دي بس دي شربة سلوفات ودي شوكولاتة يا عظيم الدين بتاعنا دين حكيم هم ما بيسألوا العباس بيقولوا له أنت أم رسول الله أكبر سنا العباس أكبر من النبي في السن بس استحيا أن يقول أنا أكبر من رسول الله لا كبير قوي يقول أنا أكبر من رسول الله طب ما هتقول إيه؟ هتقول يا عباس لو قلت إن هو أكبر مني في السن تبقى كذاب لو قلت انا اكبر منه في السن تبقى اساءة ادب امال يصرف ازاي الرسول الله اكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله يبقى المؤمن يتصرف يتصرف تصريف يليق بعظمة الإسلام يليق